تقارب نعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير في افتتاحية الإنجيل في الإصحاح الأول اللي بنقراها دايما في صلاة باكر ونصلي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحكاية والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكونا العالم به العالم إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا والمجد لله دائما أبديا آمين في بداية الاجتماع باسم الكنيسة بنعزي كل آه، الضحايا شهداء الحادث اللي حصل من يومين أمام معهد الأوراق القومي بنصلي من أجل هؤلاء الضحايا شهداء الغدر ونصلي من أجل المصابين والمجروحين ومن أجل كل المرضى في هذا المعهد أيضا الكبار والصغار معهد الأورام القر- القومي أحد الصروح الهامة في بلادنا نحيي جهود واهتمام الدولة بكل مؤسساتها في معالجة أثار هذا الحادث الأسيم هذا الحادث الإرهابي الذي أصاب كثيرين وأصاب أيضا مباني المعهد ونحيي كل الجهود الطبية التي تبذل من الأطباء وأطقم آه، الطبية بصفة عامة واهتمام الدولة الاهتمام العاجل والسريع نشكر أيضا دولة الإمارات العربية التي قدمت تبرعا كريما من سمو الشيخ محمد بن زايد لهذا المعهد العريق وسوف تقدم الكنيسة أيضا مشاركتها المالية مع كل المساهمات التي قدمها أبناء مصر كل في مجاله نصلي أن يحفظ الله مصر مصرنا العزيزة من هذه الشرور وأن ينقي شعبها من الذين انحرفوا بعيدا عن محبة البلاد والعباد وأن يهديهم وأن يعطينا دائما أن نكون في خدمة هذا الوطن وفي خدمة هذا الشعب العظيم أهنئكم أيها الأحباء جميعا بصوم العذراء مريم اللي ابتدى النهارده هذا الصوم المحبوب جدا في كنيستنا واللي عادة كنائسنا بتقيم فيه نهضات روحية واسعة في كل مكان أهنئكم بهذا الصوم أهنئ أيضا إخوتنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك في الأسبوع القادم ليكون عيدا مباركا على الجميع آه، ولكننا في هذا اليوم وهذه الأمسية نجتمع في دير الشهيد العظيم ماريمينا آه، بمريوط آه، مع رئيس الدير وأسقف الدير نيافة أنبا كيرلس أبا مينا مع كل الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة رهبان والأحباء كلهم للاحتفال بمناسبة خاصة جدا وهي اليوبيل الذهبي لرهبانة وكهنوت الأب الورع أبونا القمص رفائيل أفامينا نحتفل بهذه المناسبة الروحية الجميلة وجميعنا نعتز بهذا الأب الورع الذي يحمل روح آه، القديس البابا كيرلس السادس كان تلميذا له وخدم معه وتعلم وامتص الحياة الروحية وكان من أوائل الذين عمروا هذا الدير في بداياته وزي ما نعرف إن أبونا رفائيل رسم راهبا وتاني يوم اترسم كاهنا بيد البابا كيرلس السادس وربما دي كانت آخر زيارة للبابا كيرلس للدير هنا سنة 69 بالطبع والحقيقة هي مناسبة طيبة ومناسبة روحية تعلمنا آه، الأب الراهب الذي يثبت وينمو ويتقوى بالحياة الرهبانية ويكون أيضا خادما محبا لله حافظا لنذوره الرهبانية والنسكية طبعا فكرنا في المناسبة ديت عشان أبونا يلبس الإسكيم مش كده بس يعني فوجئنا إن هو لابس الإسكيم هو لابس الإسكيم في من سنة 1991 آه، لبس الإسكيم آه، عن طريق المتنيح الأنبا مينا أسقف جرجا طبعا الإسكيم ما بتلبسش مرتين مش كده هي مرة واحدة بس اه فطبعا محبتنا ويابونا واعتزازنا الشديد بيه وبصلواته وبخدمته وبتعبه وبروحه الطيبة كان لسه أنبا كرولوس بيحكي لي دلوقتي إن هو اللي استقبله وهيحكي لنا بقى الحاجات دهيت آه، حب نعرف الأخبار الجميلة دي كل سنة وأنتم طيبين بدأت من ثلاث أسابيع أتحدث على النعم السبعة وأقصد بهذه النعم ما يعطيها الله لنا جميعا وبنقف في كل يوم صباحا ومساء ونشكر الله لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا دول اتكلمت عليهم في الأسابيع اللي فاتت والنهاردة النعمة الرابعة اللي هي نعمة الحفظ أنك قبلتنا إليك وإذا أراد ربنا وعشنا نكمل في الأسابيع القادمة بقية هذه النعم ونعمة الحفظ لأنك قبلتنا إليك مناسبة حتى في احتفالنا هذا وفي مناسبتنا في هذا اليوم كل إنسان فينا يسعى أن يكون مقبولا عند الآخرين كل واحد فينا بيسعى كده أنا راهب في الدير عايز أبقى مقبول من من رئيس الدير ومن كل إخواتي الرهبان أنا في عمل أنا في خدمة أنا في أسرة كل أطراف الأسرة آه، يسعى أنهم يكونوا مقبولين عند بعض آه، في الدراسة بالمثل في العمل بالمثل نعمة القبول نعمة عظيمة جدا عندما يجدها الإنسان في حياته والنعمة دهيت آه، يعني لو جينا كده نتكلم عليها من خلال آه، العهد القديم ثم العهد الجديد سنجدها متكررة في مشاهد كثيرة أنا قريت وياكم العبارة اللي بتقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبله أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله أولاد الله لو ابتدينا كده في الأول عشان نقدر قيمة هذه النعمة نعمة القبول كانت في بداية العهد القديم من خلال تقديم الذبائح يقدم الذبيحة تتقبل يبقى ربنا راضي عليه فممكن يقول نشكرك لأنك قبلتنا إليك قايين في بداية الخليقة قدم من أثمار الأرض وهابيل قدم من أبكار غنمه والله نظر إلى هابيل وقربانه ولم ينظر إلى قايين قبل الرب ذبيحة هابيل وكانت ذبيحة حيوانية طبعا وفيها سفك دم في العهد القديم بعد خروجه من الفلك يقول كده بنى نوح مذبحا للرب وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا رائحة الرضا يعني ربنا صار راضيا على نوح نوح الصديق وفي موسى في عهد موسى النبي بنفس الطريقة عندما كان يقدم الذبائح عن خطية الإنسان ويطلب رضا الله فيقول إيه في كل ذبيحة رائحة سرور للرب سرور يعني فرح يعني رضا يعني قبول فكانت الذبيحة مبعث شعور عند الإنسان أنه مقبول عند الله مقبول وشعب الله نفسه في تاريخ العهد القديم طبعا احنا مش بنشرح بالتفصيل كان يقدم محرقات وكان الله يرفضها اسمع كده يقول له لما الشعب ربنا غضبان عليه يقول له كده محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي في سفر أرمية محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي ولو كانوا بيعيشوا في مخافة الله يقدروا يقدموا الذبائح وتصير مقبولة أمام الله وأرجوك تاخد بالك وأنت بتسمعني وبتفكر إن عملية القبول دي عملية خطيرة في حياة الإنسان ومسيرة حياته الروحية بنعمل أعمال كتيرة بنؤدي أعمال كثيرة جدا في حياتنا اليومية ولكن هل تتنسم رائحة السرور عند الله فتشعر إنك قبلت عند الله وتقول كده أشكرك يا رب لأنك قبلتنا إليك الشعب لما كان في العهد القديم يعيش في رضا الله يقول كده في سفر أشعياء تكون محرقاتكم محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي ما عايشين في رضاه وعايشين في الوصيه ويقف أرميا النبي في سفر المراسي في آخر سفر المراسي وده سفر قصير في العهد القديم يتكلم على بيعاتب الله الشعب بيعاتب ربنا ليه يا رب نسيتنا زعلناك في ايه اسمع كده لماذا تنسانا الى الابد وتتركنا طول الايام ارددنا يا رب اليك فنرتد نرجع جدد ايامنا كالقديم هل كل الرفض رفضتنا هل غضبت علينا جدا واحد بيناجي ربنا يا ترى انا مقبول قدامك ولا لا يا ترى حياتي يا ترى سلوكي يا ترى تصرفاتي مقبوله قدامك ولا لا ولما الله يرضى على الشعب ويقبله اليه شوف بقى فرحة الشعب يقول ايه غنوا للرب ترنيمة جديدة ليفرح إسرائيل بخالقه لأن الرب راض على شعبه في مزمور 49 غنوا للرب ترنيمة جديدة فرحان الإنسان أنه مقبول عند الله مقبول نمشي في مشاهد كثيرة نوصل لغاية شاول الملك في العهد القديم الذي رفض الرب وفارقه الروح شاول طبعا اعتدى على الكهنوت وحاول يقدم ذبيحة فصموئيل يقول له ايه تحذير خطير يقول له لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك لأنك رفضت كلام الرب رفضك من الملك في العهد الجديد في سر التوبة والاعتراف ما عادش فيه بقى دور للذبائح الدموية فبقى سر التوبة والاعتراف هو ما نقدمه كذبيحة ما يقدمه كل إنسان باعتبار المسيح الذبيح اللي لنا كلنا ذبح من أجلنا ومن أجل خلاصنا لما الإنسان بيشعر إنه مقبول عند ربنا بيجيله شعور جواه بالفرح والسلام حس جواه كده بسلام مهما اتقلبت الدنيا مهما هاجت الأموات عنده سلام وعنده فرح ويشعر كمان بالبركة في حياته ويشعر كمان ودي شيء مهم قوي بظهورات قديسين له من علامات ان الانسان مقبول قدام ربنا انه اطياف القديسين تزوره تفرح بيه طب ما انتوا عارفين السماء تفرح بخطي واحد السماء كلها قديسيها وملائكتها وأبرارها يفرحوا بخاطي واحد عشان كده لو جيت أقول لك إيه الأمثلة اللي بتبين إن الله يقبلنا هأكد لك بشوية شواهد أول شاهد إنه دعانا أولاده ودي دعوة خاصة زي ما أجي أقول لك أنت ابني تقوم تحس بقرب شديد دعانا أولاد كلنا بنقف نصلي بنقول أبانا الذي في السماوات أبانا يعني أنا ابنك وأنت ابنه أبانا الذي في السماوات ولما جه يتكلم في العظة على الجبل اتكلم كتير ربنا على كلمة أبوكم السماوي يرى في الخفاء ويجازيكم علانية بس كلمة أبوكم السماوي الحاجة التانية اللي بنلاقيها في العهد الجديد إن الله يقبل الخطاة وده شيء مفرح للإنسان إنسان لما بيقع في خطية أو يعيش في خطايا أو يبعد يشعر داخله بعدم سلام خالص يشعر داخله بأنه زي المرفوض زي المكروه زي ما حدش عايزه مش مقبول بولس الرسول يقول لنا ايه الله يريد جميع الناس يخلصون
معرفة الحق يقبل يعرفوا معرفة الحق أو أشعر الله لي شفنا الكلام ده ويا المرأة الخاطئة وشفنا الكلام ده مع زكا العصار ازاي الله يقبله وحتى الكتبة والفريسيين لما وقفوا قالوا الحق ده المسيح دخل في بيت واحد عشار ده عايش في الخطية يرد المسيح ويقول لما أتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة هم دول اللي مقبولين عندي من العلامات الجميلة جدا ان الله يقبل الاطفال ومن يعيش بروح الاطفال يقبل الاطفال كلكم بتحبوا الآية دي وكلنا أظن فاكرين الصورة كانوا وزعوها علينا في مدارس الأحد زمان المسيح فاتح إيديه كده والأطفال جايين في حضنه دعوا الأولاد يأتون إلي لأن ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات يقول لك وضع يده عليهم قبول الأطفال وقبول من يعيش بروح الأطفال أو بقامة الطفل إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات اللي هي قامة الطفل اللي هي تتميز بالبساطة بالبراءة وبالنقاوة وبالحياة اللي ما فيهاش أي نوع من العقد وبعيدة عن أي خطية الله أيضا مش يقبل الأطفال بس ده بيقبل يقبل الضعفاء اسمع بولس الرسول يقول إيه اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء واختار ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء واختار أدنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود هذه شغلانة ربنا يستخدم الضعفاء الصغار ويتنكد فيهم ويقبلهم كان في زمن السيد المسيح العالم مقسوم جزئين أمم ويهود واليهود يطلقوا على الأمم لفظ مش لطيف كانوا يطلقوا عليهم أنهم كالكلاب خالص وكلكم فاكرين قصة المرأة الكنعانية لما تقدمت للمسيح قالت له بنتي عيانة وتعبانة فرد عليها كده رد ناشف لا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين اللي هم اليهود ويطرح للكلاب اللي هم الكنعانيين فتقوم الأم بإيمانها القوي في شخص المسيح تقول له والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربطة التعبير ده كله بيبين كيف قبل المسيح الأمم عشان كده تستغربوا إياه في قصة ميلاد المسيح جاله مجموعتين يزوروه مجموعة الرعاة كانوا يهود ومجموعة كان المسيح قبل دول وقبل دول والمجوس حتى قدموا الهدايا بتاعتهم لكن للأسف حسب ما بيقول لنا الإنجيل هنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله في واحد بيرفض واحد بيرفض النور واحد بيرفض انه يعيش صح واحد بيرفض انه آه، يكون في المسار الصح ويفضل ان يعيش في الظلمه المسيح قبل الاطفال قبل الضعفاء قبل البسطاء قبل الامم ده في حاجه اكتر من كده ده المسيح بيفرح ويقبل حتى الأعمال الصغيرة يقول لك كأس ماء بارد له أجرته مجرد أقول لك أنا عطشان تقدم لي كوباية مية إيه أبسط من كده كلنا بنعمل العمل ده مرات ومرات من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد أنه لا يضيع أجره حتى الأعمال الصغيرة يقبلها الله ويفرح بيها حتى العطايا يعني كلنا بنقرا قصه آه، الارمله صاحبه الفلسين اللي قدمت حاجه زهيده يعني بعمله الزمن بتاعها لكن الحاجه الزهيده دي قبلها المسيح ومدحها مدح هذه المراه الله يقبل ويستخدم حتى الامور الصغيره ويحقق بها نجاحات كبيره. يمكن افكركم في التاريخ بالقديس الانبا بخوميوس اب الشركه ده كان جندي في الجيش وهو الجيش ماشي كده في ترحال للجنوب عسكر عند اسنا في الصعيد خرجوا اهل اسنا الكرام حاملين صواني الاكل وقدموا الاكل للناس اللي ما يعرفوهمش ايه ده اسمه ايه قال لك اصل المسيحيين دول عندهم ضيافه الغرباء صينيه الاكل عارفين كلكم الصواني الكبيره ده هي كان فيها اطباق والاطباق دي محطوط فيها اكل والاكل ده عملوه سيدات القريه عملوه وهم لا يعلموا لمن سيقدم هذا الطبق او ذاك لكن كل سيده صنعت الطبق طبق الطعام بمنتهى الأمانة والإخلاص ولا أتجاوز الحقيقة إن قلت ربما كانت بتصلي وهي بتعمل الأكل وقدموا الأكل يوم طبق الأكل ده اللي صنعته سيدة لا نعلمها اصطاد قلب هذا الشاب الصغير وهو عمره 20 سنة وياخد في قلبه وعد إن أنا لو رجعت من سليم من الحرب هصير مسيحي كلكم عارفين بقية القصة وقبله قبل العمل الصغير اللي صنعته سيدة وقبل هذا الإنسان وقدم قلبه وصار أحد مؤسسي الحياة الرهبانية ونظام الشركة في التاريخ يقبل الأعمال الصغيرة جدا كأس الماء بارد طبق الأكل الصغير اللي بتقدمه النفس اللي بتتكرس ما احنا كلنا لما دخلنا الدير عشان نترهبن وجدنا قبولا عند الله أعطانا النعمة دهية دخلنا الدير عشان نترهبن اللي يحس بالقيمة دي وبالنعمة دهية نشكرك يا رب لأنك قبلتنا وأعطتنا هذه النعمة عايز أقول لك إن كمان ربنا مش بيقبل الأعمال الصغيرة ولا الاشخاص الصغيرين ولا طبق الاكل ولا كاس الماء بارد ده بيقبل كمان العبارات القصيره جدا في الصلاه وهو مصلوب كده اللص اليمين قال العباره المشهوره اذكرني يا رب ما فاجئت في ملكوتك ما قالش غير بس هذه العبارة الصغيرة حتى الصلوات القصيرة منا زي العبارة اللي بنكررها باستمرار يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي العبارات دي أو اللهم التفت إلى معونتي يا رب اسرع عني عبارة بنكررها أو يعني في الأبسط من ده وده كيريا ليسوع اللي بنكررها في صلواتنا كتير يا رب ارحم هذه العبارات القصيرة والصلوات القصيرة يقبلها الله ويقبل قائلها يقبلها من الإنسان اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك الله يقبلنا ويقبل حتى الأفعال الصغيرة يقول كده تعالوا إلي مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني الحاجات الصغيرة دهيت قل تعالوا إلي أقبلكم مهما كان هذا العمل صغير يمكن يجي السؤال الأخير اللي هو إزاي ننال القبول من الله ماذا نصنع ماذا يصنع الإنسان أول حاجة خلي إيمانك مقترن بأعمالك ما تخليش إيمانك صامت ما تخليش إيمانك متأسف في الكلمة أخرس عبر عن إيمانك بأعمالك أو على رأي بولس الرسول لما قال الإيمان العامل بالمحبة يعني الإيمان ده جوه القلب بيترجم لعمل محبة الإيمان المقترن بالأعمال بولس الرسول يقول لنا بدون الإيمان لا يمكن إرضائه بس خلي إيمانك دهوت دايما له عمل أو له أعمال لأن إيمان بدون أعمال ميت العذارى الحكيمات والجاهلات ما الاثنين تقريبا كانوا زي بعض عددا وشكلا كل حاجة بس مجموعة الحكيمات حضروا الزيت واستعدوا وسهروا التانيين أهملوا كان لهمش عمل ولما راحوا لغاية المسيح لغاية العريس خبطوا على الباب ربنا ربنا افتح لنا قال لهم ما اعرفكمش ربنا ما يسمحش ان حد يسمع العبارة ده هي ما اعرفكمش يقول له يا رب ده كنا وياك كنا بنروح وبنعمل وبنخلي بس كنت لا تقدم ما يسر قلب الله او ما يفرحه نقرا في التاريخ القديم عن أستير الملكة ولما تعرض الشعب كله للإبادة وتوقف الأمر إنها تخش للملك ما كانش معادها نادت الأول بصوم لكل الشعب صام عمل وبالإيمان دخلت عند الملك وقدمت طلبها وأنقذت شعبها من الإبادة الأمر الثاني الذي ننال به قبول الله الإنسان الذي يقدم توبة باستمرار ويحفظ نقاوة قلبه ويحفظ الثوب الأبيض اللي لبسه يوم المعمودية ما زال المسيح بيقول ارجعوا إلي الرب فيرجع إليكم ولغاية النهاردة يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ودايما في التوبة ساعة ما تجيب سيرة التوبة نفتكر على طول مثل الابن الضال ولما رجع الابن بعد ضلاله وتوهانه وربما وقع فيه أتعاب وخطايا وجد أبوه يستقبله ويرحب بيه ويفرح بيه زي ما بنقرا في لوقا 15 ويقبله رغم ان الابن قال له ما تخلينيش يعني زي ابنك نزلني درجة خليني كأحد أجرائك قال له لا ده أنت ابني حبيبي توبة صادقة التوبة الصادقة بينطبق عليها تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فالابن ده وجد راحته في بيت أبوه إيمانك الذي يعبر عليه بالأعمال توبتك التي تحفظ نقاوة قلبك الأمر الأخير التقوى التقوى يقول بطرس الرسول في مقابلته مع كرنيليوس يقول له في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده ويعيش الإنسان في حياة التقوى التقوى عشان تبقى مفهومة الكلمة لينا اللي هي مخافة الله مخافة الله في أوضتك الخاصة وقدام الناس وبره وجوه في كل مكان إنسان يحيا بالمخافة بالمخافة بالمخافة يعني إيه؟ يعني حضور الله الدائم في حياته زي ما بيقول لنا داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين كل حين وأنه عن يميني لا أتزعزع التقوى يعني أن الإنسان يحيا في هذه المخافة على الدوام وعشان كده يقف قدام ربنا ويقول له نشكرك يا رب لأنك قبلتنا وخد بالك احنا بنصلي بصيغة جماعية زي ما قلت قبل كده صلاة الشكر بنصليها احنا الكهنة نصليها باللحن والطقس الكنسي دي بتاعت أبونا اللي بيصلي واحنا بنرد عليه المرات لكن كمان صلاة الشكر بتتميز ان كل واحد فينا بيصليها في البيت يصليها بطريقته فهي بنصليها في الكنيسة كصلاة طقسية لكن بنصليها في البيت كصلاة فردية لكن خد بالك كمان ان احنا بنصليها بصيغة الجمع يعني انت لما بتقف تصلي في البيت كأنك بتصلي بالنيابة عن أسرتك كلها وفي الكنيسة وفي الخدمة وفي العمل لأن كل إنسان بيقف قدام ربنا ويقول له نشكرك لأنك أعطيتنا هذه النعم أمنا العذراء مريم باعتبارنا في بداية أيام هذا الصوم بتقول كده في التسبيحة بتاعتها رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه ده أمنا العذراء بقى بتدينا الوعد الجميل ده رحمته إلى جيل الأجيال من جيل لجيل لجيل لجيل للذين يتقونه للذين يعيشون بهذه المخافة نشكرك يا رب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك يعطينا الله دائما أن نعيش هذه النعمة وأن نفرح بها وأن نتمتع بها لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
This morning morgen, vi har om er evig knein inntil kirine og en september klaus. Akit skis det med skallon til Jakobben og grat for basso og sala. Vi evner man bare litt om feta fi jen i apostolen. Nimbenioten episkopos ava kirillos. Genois ronos rannishin rambenim anseyo en herinikon. Sobe Christos eriegon tifkanin novinani volken o herinik rabib nishtenoi.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eulogison amis, moerois, moerois, imiton iacon eulogum يا besmo.
ترأف الله علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة كهنات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة الشهيد العظيم مريمين العجايبي وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا امين بخريستوس بالنوتي Amin es eşom.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أنتم بسلام سلام الرب يكون معكم مع روحك أيضا